أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأيها الأحبة في الله كأنه ابتلاء أن يأتي درسنا في المناسبات ونلتزم ببيان الحق ونسأل الله أن يرضى عنا بذلك وأن يرضي عنا الصادقين من خلقه وأن يجمعنا على الصالحين من عباده في الدنيا والآخرة نلتقي اليوم في ليلة المولد زعموا وقضية المولد أخذت كلاما كثيرا حتى ألف فيها الشيخ أبو بكر الجزائري رسالة لطيفة اسمها الإنصاف فيما, فيما قيل في المولد من الغلو والإجحاف وهي رسالة في مجملها طيبة فيها إنصاف كما ذكر الشيخ أنقل منها على ما تسعفني به الذاكرة فإنني حقيقة لم أنتبه إلى قضية المولد إلا الآن أو إلا حين أتيت المسجد فخشيت أن يكون هذا اللقاء نوعا من الاحتفال ولكنه ليس كذلك كما تعلمون فهو درسنا الأسبوعي نسأل الله أن يتم علينا الخير وأن يديم علينا نعمته أحبتي في الله النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد ولد آدم على الإطلاق تصلي عليه عليه وعلى آله الصلاة والسلام نحن نشهد ونقر بذلك رغم, رغم أن في كل حقود أن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هو خير مخلوق من البشر مشى على الأرض بدليل قوله صلى الله عليه وسلم بيدي لواء الحمد آدم والنبيون خلفي صلى الله عليه وسلم فكل البشر حتى الأنبياء حتى أبوهم خلف النبي محمد هذا قدره والذي ينقص قدره منافق الذي لا يحب رسول الله أفضل من نفسه منافق لم يتم حبه يقينا هذا معتقدنا لذلك حين نتكلم عن المولد ينبغي ألا يحمل كلامنا على إرادة الانتقاص من قدر النبي ابدا فالذي ينتقص قدر النبي نشك في اسلامه نشك في اسلامه كيف وقد اعلى الله قدره الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم فيشهد ربنا اننا نعتقد ان السني هو الذي يحب رسول الله ان المسلم الحق بلاش السني دي ان المسلم الحق هو الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر من ابيه وامه ونفسه وولده والدنيا والناس اجمعين هذا هو المسلم الحق لكن نحن من قبيل حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم ندافع عن سنته فانه علمنا صلى الله عليه وسلم فقال كل عمل ليس عليه امرنا فهو رد مردود فكل ما لم يكن من امره مردود غير مقبول وغير مطلوب حتى ولو كان في حب النبي لذا قال ما تصلي عليه لما دخلوا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انت سيدنا وشريفنا وعظيمنا و و قال قولوا كما شئتم ولا يستهوينكم الشيطان انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله لو ما صليتش على النبي هروحك علي وعلى اله الصلاه والسلام قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان انما انا عبد فقولوا عبد الله هذه اوامره قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما اطرت النصارى المسيح ابن مريم انما انا عبد صلى الله عليه وسلم لذلك الخطر تمام الخطر في تعظيم الافراد وتعظيم الاشخاص واعطائهم فوق حقوقهم الخطر كل الخطر في ان نخلط ما لله من حق بما للرسول من حق ان نرفع رسول الله الى درجة الالوهية هذا هو الخطر النصير كما صارت النصارى فقالوا عيسى ابن الله وقالوا عيسى هو الله والامر وارد فالناس في حبهم للبشر فيهم غلو حتى اتى امر النبي صلى الله عليه واله وسلم والحديث وان كان قد ضعفه الشيخ الالباني في السلسله الضعيفه ولكنه يحتمل التحسين قال صلى الله عليه وسلم احبب حبيبك هونا ما احبب حبيبك ايه هونا ما لان العبد في الحب والبغض غلو لذا قال عبد الله بن المبارك مذ عرفت الناس لم افرح بمدحهم ولم احزن من ذمهم فحامدهم مفرط وذمهم مفرط انتبهتم حامدهم مفرط وذمهم مفرط تجد اللي بيحب محمد حسين يقول ده في كذا بلاش خلينا ندي مثال تاني نقول اللي بيحب الشيخ محمد حسان حفظه الله وامتع المسلمين بحياته يقول ده الشيخ ده ما شاء الله فيه وفيه وطيب وعالم وجهبذ وعلامة وافضل وتقي وورع و واللي يبغضه يقول ده متطرف ومتكبر ومغرور ومعجب وما عندوش حاجة وما بيتكلمش صح و و فالحامد مفرط والذام مفرط فعشان كده علمنا علماؤنا ان التقي من استوى عنده المدح والذم قالوا لن يبلغ العبد التقى حتى يستوي عنده المادح وايه والذام والذام واحد يقول لك انت مخلص زي بالظبط اللي بيقول لك انت مرائي لان لا ده ولا ده يعرفه الحليم بذات الصدور من الله نعود مرة اخرى لنقول ان سبب الشرك في البشر الغلو في البشر سمعتها دي اقولها تاني اللهم صل على النبي محمد وعلى اله وسلم تسليما كثيرا سبب الغلو الشرك وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قال العلماء ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر اسماء رجال صالحين لما ماتوا اراد الناس تخليد ذكراهم فصنعوا لهم تماثيل فلم يلبثوا ان عبدوا هذه التماثيل يبقى رفع البشر فوق درجة البشر سبب الشرك سبب فساد العالم سبب فساد العالم لذلك أراد رسول الله ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم حماية جناب التوحيد فلما قالوا له أنت سيدنا وكريمنا وعظيمنا وقائدنا و قال قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان انما انا عبد انا ايه عبد امره الله ان يقول هذا قال قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد الشاهد ان الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم غلو ممقوت ممنوع فلا نضعه فوق قدره لا نرفعه فوق قدره فقدره عند الله معلوم ولن نستطيع نحن بأقوالنا ولا أفعالنا أن نضيف إلى قدره المعلوم عند الله شيئا أبدا ألف بعضهم حديث ألفوه حديث موضوع حديث إيه يعني إيه حديث موضوع يعني النبي ما قالوش قط الرسول عمره ما قاله ولا سمعه واحد كذاب ألف الحديث ده أتدري مما خلق نبيك يا جابر قال لا يا رسول الله قال من نور أول ما سمعت الحديث ده قلت بس الله نور السماوات والأرض صح ولا لا؟ فيما لما يبقى الرسول خلق من نور يعني ايه يبقى ربنا انقسم نصين بقى النصارى يقولوا الاب والابن والروح القدس والمسلمين يقولوا الله ومحمد تلاقيها مكتوبه كده في في المحاريب الله ومحمد بيعبدوا اتنين اللهم انا نعوذ بك من الشرك هي دي المشكله الغلو في الصالحين سبب الشرك فالغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم ايا كان نوعه مرفوض لذلك نبهت الشيخ محمد الجمل وهو نحبه في الله ولكن الحق احب الى احب الينا منه لما يقول خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كما تشاء مين اللي يشاء كما تشاء مين المبرأ من كل عيب الله لما نقول سبحان الله التسبيح يعني المنزه عن كل نقص الموصوف بكل كمال فلا يوصف بهذا إلا إلا الله إزاي ما الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم كان بينام ولا ما كانش بينام وياكل ويشرب ويدخل الحمام المشركين قالوا كده قالوا ما بال ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق قالوا عيب ازاي يبقى نبي ويمشي في الاسواق لازم يبقى ملك ملك لازم يبقى اله لا قل انما انا بشر مثلكم بس الفضيله يوحى الي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم ففضيلته بالوحي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم لذلك قلت لكم مرارا وتكرارا أننا لا نحب رسول الله لذاته بل نحبه لأن الله أمرنا بذلك مش ربنا أمرنا بكده فاحنا بنحب عبودية تعبد نقول له يا رب احنا بنحب رسول الله عشان تحبنا فهمت لازم تبقى متيقن من دي تماما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نحبه لله ولو احببناه مع الله لصار شركا لصار شركا المؤمن يحب الله ويحب كل ما يحبه الله فعشان كده جه حديث ضعيف ده حديث ضعيف بقى قال احب الله لما يغزوكم به واحبوني بحب الله قلنا الحديث ايه ضعيف خلي بالك فنحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكون الله امرنا بذلك قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم انتبه فلذلك المسلم حين يقف في المولد يقف بانصاف احنا قلنا قبل كده ان ربنا قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فلما تيجي تنام تقول انا هنام ليه وربنا خلقني عشان انام ربنا قال وما خلقت الجن والانس الا ليه ليعبدون يبقى مش مطلوب انام تقول هنام عشان لما اقف في صلاة الفجر ما اقفش سكران اقف صاحي استوعب القرآن واسبح الرحمن يبقى انا بنام عبادة تبقى زي ما قال معاذ بن جبل اني لا احتسب نومتي كما احتسب قومتي احتسب نوم زي ما احتسب القيام دي زي دي النوم عبادة والقيام عبادة وهكذا فعشان كده هنقول لما نيجي بقى في كل فعلة وإن صغرت نقف لنتساءل لماذا وكيف نيجي عند المولد ونقف نسأل نحتفل بالمولد ولا ما نحتفلش ناكل حلاوة ولا ما ناكلش نعمل فتة وذكر بط ولا ما نعملش نخرج في الزفة ولا ما نخرجش نفسح العيال ولا ما نفسحهمش كل دي أسئلة توجه إلى الشرع إلى ليه الشرع نسأل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمل لك مولد ولا ما نعملش طب رسول الله مات ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم واحد دلوقتي يزعل جدا يقول شوف قليل الادب بيقول على الرسول مات لا والله مش قله ادب ده هو مات وان كان حيا في قبره حياه اكمل من حياه السوداء ولكنها حياه برزخيه لا نعلمها نحن ولا انت يعلمها من الله لكن مات ولا ما ماتش مات هذا نؤمن به نؤمن به فهكذا نسأل ازاي الرسول وقد مات نسأل السنة نسأل الرسول ما تصلي عليه صلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ينفع نعمل مولد ولا ما ينفعش يأتينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقول اللهم لا تجعل قبري عيدا اللهم لا تجعل قبري ايه عيدا يعني ايه عيد العيد سمي عيدا لانه يعود كل سنه فيعتاده الناس ويصبح عاده فالعيد هو المولد العيد هو الايه المولد يبقى الرسول بيدعي ربنا انه ما يجعلش قبره عيد ربنا استجاب دعاءه ولا ما استجابوش استجابوا بدليل ان ما بيتعملش عند قبره مولد البدوي يتعمل له مولد عند قبره والدسوقي عند قبره والمرسي عند قبره وعبد القادر عند قبره وسيدك حلب وعبد الرحيم بيعملوا له مولد عند قبره الا النبي عندي قبر لا لأنه طلبها من ربنا واستجاب الله حفظ الله قبره صلى الله عليه وسلم عشان كده دفن فين في حجرة السيدة عائشة ما دفنش في البقيع ليه قال اسمع الحديث ده حديث متفق عليه قال رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ثم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد ولولا ذاك لأبرز قبره لولا ذلك خشيته من ان يعبد قبره بالله عليك لو انت اصدق اصدق اصدق ها لو انت النبي صلى الله عليه وسلم قبره محطوط هنا الناس كانت تعمل عليه ايه اذا كان الخميني الكافر الخميني لما مات قطعوه حتت وهم شايلين الخشبه بتاعته النعش الناس كل واحد ايه نتش حته فما بالك بقى بقبر النبي سبحان الملك فربنا من حفظه وضع القبر فين في بيت عائشه في حجره ما حطوش في البقيع والا لكان عبد وربنا يقيض الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمه واسعه علشان يمتنع الشرك من الجزيرة ويستمر الأمر على هذا ففي كل مك... وزمن من الأزمنة ربنا يقيض من يحمي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشركيات بقدر الله قادر الشاهد ان الرسول طلب ان ما يتعملوش عيد ان ما يتعملوش ايه عيد لما جه دخل المدينه لهم بيلعبوا في يومين قال لهم ايه اليومين دول قالوا اليومين كنا نلعب فيهما في الجاهلية قال لقد أبدلكم الله خيرا منهما الفطر والأضحى فالمسلم ليس له إلا عيدين فقط عيد الفطر وعيد الأضحى لا مولد النبي ولا رأس السنة الهجرية ولا عاشوراء ولا ايه ولا 27 رجب ولا عيد ال ال مش عارف ايه ولا عيد الايه ولا عيد الام ولا عيد الاسره ولا عيد الاب ولا عيد الموظفين ولا عيد العمال ولا مفيش اعياد هم عيدين بس عيد فطر وعيد الاضحى ودي مساله عقديه مساله ايه يعني ايه عقديه عقيده الرسول ما تصلي عليه انتوا بتحبوا النبي ولا لا الاول انا بسأل بتحبوا النبي طب احلف عليه وعلى اله الصلاة والسلام يبقى اللي يحبه يسمع كلامه صح ولا لا تحبه ما تسمعش كلامه تبقى كذاب صح تحبه يقول ايه يقول صلى الله عليه وسلم ان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا اهل الاسلام دي في في عيد الاضحى يقول ان لكل قوم عيدا افاد الاختصاص عشان كده قلت لك في مسألة اكل الحلاوة انت هتاكل حلاوة ليه يا دي عبد الرحيم جاوب هتاكل حلاوة ليه يا اخي قول يا اخي انت طيب انت جدع هترد عليا عشان ايه عشان حلاوة ولا عشان النبي ما تكذبش ما الحلاوة طول السنة موجودة اسمها النهاردة العلب بقى يبقى بتاكلها عشان النبي يبقى نسك يبقى بدعة يبقى حرام ممكن اختلف انا ومشايخ كتير زي بقول لك اهو مشايخ كتير جدا ممكن مشايخ يقول لك الحلاوه ما فيهاش حاجه عادي كل حلاوة انا بقول لك انت هتاكلها بمناسبة المولد وان لكل قوم عيدا ومن تشبه بقوم فهو منهم فهو منهم ده كلام النبي فالناس اللي بيحتفلوا بس بس يلا صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم اسمع بس انا هقول لك اهو هفهمك لما نيجي ناكل حلاوة النهاردة بناكلها نسك وربنا قال لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلما نيجي نذبح في عيد الأضحى ده اسمه ايه نسك لما نيجي نذبح في الحقيقة ده اسمه ايه نسك لما نيجي نذبح الهدي في الح- في في الحج اسمه ايه نسك هذا نسك لكن لما نيجي ناكل حلاوة في المولد ده اسمه ايه نسك لانك خصيت اليوم بنحت مش عايزين نطول في المسألة عشان الراجل اللي زعل مني ده انا بهزر معاه وبقول له بس يا يقول لي ده كبر لا مش كبر والله انا بضحك معاك عشان بس ما تزعلش مني لكن انا عايز افهمك انك انت اذا كنت بتحب النبي اسالك سؤال واضح ومحدد وصريح ويحتاج الى اجابه قاطعه الرسول عمل لنفسه مولد عمل مولد عمل حصان حلاوة ولا عروسة ولا جاب شبك و... و... وملبن وحمصية وسمسمية وفولية جاب ما جابش يبقى ما يلزمكش ما بنقولش الحلاوة حرام بإطلاق بعد النهاردة كل لما تشبع كل حلاوة واشبع حلاوة ووزع حلاوة وفرع حلاوة بس ما تبقاش ما تبقاش للنبي تبقى لأنها دنيا فهمت احنا بنقول كل بكرة وكل بعد كل من بكرة لحد السنة الجاية حلويات واملى بيتك بس الأصنام حرام التماثيل اللي هي الحصان والعروسة والايه والجمل ها و- و- وكل الاصنام مركب يبقى حلال المرأة ال- هو كده الحرام واضح الحلال بين والحرام بين امور واضحة جدا اصنام اللي تنفع فيها الروح تبقى حرام فالشاهد نعود مرة اخرى لنقول نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واللي ما يحبش النبي صلى الله عليه وسلم نشك في ايمانه وبنقول ان الاحتفال بالمولد بدعه لان الرسول ما احتفلش بيه ولا ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا معاويه ولا عمر بن عبد العزيز ما عرفوا هذا وبناء عليه اكل الحلوى في هذا اليوم اذا كلتها نسكا فهذا حرام حرام وإن أردت أن تخرجها من طي النسك فلا تأكلها في المناسبة بالمناسبة وبسرعة نتكلم في علامات حب النبي عشان نشوف بقى مين اللي بيحبه ومين اللي ما بيحبوش لأنه بيقول لك أنتوا ما بتحبوش النبي نيجي نشوف العلامات وهي عند مين اللي فيه العلامات دي يبقى بيحب النبي اول علامة من علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم الاقتداء به واستعمال سنته واتباع اقواله وافعاله وامتثال اوامره واجتناب نواهيه والتادب بادابه في العسر واليسر والمنشط والمكره دي نمرة واحد أول من الأول تاني طيب أولها الاقتداء به بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يبقى قدوة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الاقتداء به أن يكون إمامك وقائدك ومرشدك ودليلك ومتبوعك محمد صلى الله عليه وسلم كان واحد النهارده بيقول لي الاطفال الصغيرين عايزين ندرس لهم فقه نحفظهم متن ابن ابي شجاع متن ابي شجاع ولا نجيب لهم ايه قلت له لا ببساطة كتاب منهاج المسلم بتاع الشيخ ابو بكر الجزائري في تاخد الحتة الفقه الاولانية قال لي اشمعنى يعني قلت له عشان نربط الولد بقال رسول الله متن ابي شجاع ده كلام طيب على مذهب الشافعية طيب جدا الى ابعد حد ممتاز لطالب العلم لما تيجي تطلب العلم تدرج في طلب العلم بالطريقة دي لكن طفل انا عايز اربطه بالنبي اقول له النبي اتوضى كده وصلى كده واستنجى كده وتيمم كده خذ له اسوه وقدوه مش ابوه وامه لا ده انا عايزه يحب النبي اكتر من ابوه وامه ويحب ربنا اكتر من الكل فهمت لازم شاهد يبقى ال- انك تتخذ الامام الوحيد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الاقتداء به واستعمال سنته واتباع اقواله وافعاله وامتثال اوامره واجتناب نواهيه والتأدب بآدابه في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه دي العلامة الأولى العلامة الثانية من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم كثرة ذكره انك تك- تبقى كتير قوي تصلي على النبي لان من احب شيئا اكثر ذكره يبقى عشان كده احنا بنقول اللي عاملين للنبي مولد يوم في السنة يا ظلمة يوم في السنة الرسول يوم واحد في السنة ينفع الكلام ده ويقول لك اه الرسول احتفل بالمولد الدليل انه كان بيصوم كل يوم اثنين يقول ان هذا يوم فيه ولد طب شفت الرسول كان بيحتفل بمولده كل ايه كل اسبوع ايه انت تحتفل بيه كل سنه وكان بيحتفل كل اسبوع يصوم مش ياكل حلاوه يصوم ويقعد يذكر الله مش يعمل زفه ويخرج بالبيارق والطبل يصوم صلى الله عليه وسلم الامر الثاني كثرة ذكره ذكر مين النبي صلى الله عليه وسلم نمرة ثلاثة كثرة الشوق الى لقائه كثرة الشوق الى لقاء مين لقاء النبي صلى الله عليه وسلم سؤال سألته لكم قريب قلت لكم امتى اخر مرة اشتقت فيها لرؤية وجه الله الكريم امتى اخر مرة اشتقت فيها للنظر الى وجه الله الكريم فاكر كنت اخر مرة امتى اه احنا محتاجين نشتاق للنظر الى وجه الله ومحتاجين نشتاق ان احنا نقابل النبي ساعتها هتبقى الدنيا عندنا ملهاش قيمه ايه الدنيا يعني جنب انك تقعد مع النبي انا دايما استدل بقول الله لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا ثلاث شروط من كان يرجو الله اثنين يرجو اليوم الاخر ثلاثة ذكر الله كثيرا ثلاث شروط عشان التأسي عشان ايه التأسي كذلك ابدا مش هتشتاق للنظر الى وجه الله الا لما تكون الدنيا عندك ملهاش قيمة لكن طول ما الاكل له قيمة واللحمة لها قيمة والنساء والشهوات لها عندك قيمة والفلوس والسيارات لها عندك قيمة يبقى انت بتشتاق ان يكون عندك مليون وتشتاق ان يكون عندك شيء- شقة على النيل وتشتاق انك تتزوج واحدة شكلها كذا وكذا وتشتاق ان يكون عندك عربية نوعها وكذا وكذا فتنسى انك تشتاق انك تقابل ربنا او ترفض انك تشتاق الى الله لان هتموت وتحرم من اللي انت عايزه ده لكن اللي الدنيا عنده لبس ايه كل ايه شرب ايه نام ازاي عمل الناس عملته ازاي ما عملتوش ازاي كل ده عنده تحت الجزمة ساعتها يشتاق للنظر الى وجه الله الكريم شوف الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم لما قال ليتنا نرى اخواننا قيل اولسنا اخوانك قال بل إخواني قوم يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني يود أحدهم لو رآني بنفسه وماله هي دي حلمة الحب أقول لك تدفع كام وتشوف النبي تدفع كام تدفع كام يا أخي هي دي هي دي بالتلقائية دي عمري كله الرسول قال كده يود احدهم لو رآني بنفسه ومالي تدفع كم يقول لك نفسي ومالي اشوفه واموت ده اللي بيحبه صح تعملها ما تكذبش نصححها عمر بن الخطاب لما جه للنبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم قال والله يا رسول الله إني لأحبك أكثر من من أهلي ومالي قال له أنا بحبك أكثر من فلوسي وزوجتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن نفسك التي بين جنبيك قال لا عمر رضي الله عنه اللهم ارضى عن عمر وارفع في الجنة درجاته والحقنا به على الايمان الكامل عمر مش منافق مش اونطجي مش بتاع كلام لو انت بتقول لواحد صاحبك ده انا بحبك اكتر من الناس دي كلها يقول لك ومن نفسك تقول له طبعا طبعا طبعا طبعا خالص واكثر من نفسي كمان يا اخي دي طبعا اونطه كذب نفاق عمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عملهاش قال له من نفسك قال لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اكون احب اليك من نفسك التي بين جنبيك يعني حبك ما ينفعش لحد ما ابقى أحب إليك من نفس أحب إليك من نفسي فسكت عمر برهة وقال والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي التي بين جنبي قال الآن الآن يا عمر الآن تم الحب عشان كده بقول لك اتعلم من عمر انك ما تبقاش بادي الرأي بتحب النبي قد ايه تقول اكتر من من كل حاجة ومن نفسك تقول ومن نفسي لا اقف هنيها لتتأكد صحيح انت بتحب اكتر من نفسك صحيح بتحب اكتر من نفسك حاول تتأكد منها وان ما كانتش حاصلة حاول تعملها تعملها تتبناها كقضية السوق الى لقائه كان خالد ابن معدان خالد ابن معدان يقول كل ليلة اذا اوى فرا الى فراشه كان كل ليلة إذا أوى فرا... إلى فراشه يذكر من شوقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويقول هم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي اللهم عجل بقبضي إليك حتى أراهم ده خالد بن معدان كان بيقول في كل ما يجي ينام كل ليلة يجي ينام يقول يا وشوقاه إليك يا رسول الله وشوقاه إليك يا أبا بكر يا شوقي إليك يا عمر يا عثمان يا علي إني مشتاق أن أراكم كان يقول هم أصلي وفصلي هي دي قضية تحتاج التركيز في خطبة الجمعة الجاية في الريان إن شاء الله لسه بنتكلم في حرب الهوية إن مين أصلك وفصلك أصلك مين إخناتون ورمسيس الثاني وتحتمس ولا اصلك مارادونا وبيليه وقولوا اللعيبه بتوع اليمين دول مين من اصلك وفصلك اصلك ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص ومعاويه بن ابي سفيان وابي الدرداء وابي ذر اصلك معاذ بن جبل وابو عبيده بن الجراح وسعيد بن العاص وسعد بن ابي وقاص اصلك هؤلاء العظماء اصحاب محمد كان يقول هم اصلي وفصلي واليهم يحن قلبي فاللهم عجل بقبضي اليك حتى القاهم العلامة الثالثة من ع... ولا رابعة الرابعة العلامة الرابعة من علامات آه من علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة ذكره تعظيمه وتوقيره عند ذكره واظهار الخشوع والانكسار مع سماع اسمه نقطة مهمة أو دي وخطيرة إنك لما تسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم تخشع وتنكسر لكن لما تقول صلى الله على لا كده هنغني بقى لا كده هنرقص كده هنلعب بقى لا معلش تسمحوا لي اطول في الحته دي شويه ولا بلاش بجد مش هتزعلوا يعني طيب الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يذكر كان السلف والصحابة يخشعوا وينكسروا ينكسروا جدا ويبكوا يبكوا على طول كلما ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده كانت دي طريقة حبهم له صلى الله عليه وسلم عن عمرو قال ما كان أحد أحب عمرو بن العاص ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه لم أكن أستطيع أن أملأ عيني منه خلي بالك آه الإمام مالك صاحب المذهب مالك بن أنس سئل عن أيوب السختياني سئل عن مين؟ عن أيوب السختياني فقال ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه قال حج حجتين فكنت أرمقه ولا أسمع منه يقول أيوب السختياني أحسن من الناس كلها اللي أنا رويتهم عنها ده, ده الإمام مالك ليه يقول حج حجتين كنت أنا أروح أشوفه أبصله وما أخدش منه الحديث حرصهم على تلقي الحديث من أهل السنة معلش استطرادك من حتة صغيره في قضية كيف نتلقى العلم وممن نتلقى العلم وعمن نتلقى العلم الإمام مالك يعرف ان أيوب السختياني محدث محدث يعني ايه بيروي حديث رسول الله عن فلان عن فلان عن أيوب السختياني راوية فالإمام مالك محتاج ان هو ياخد عنه الحديث ومع ذلك يقول قعدت سنتين ابص له كده وما اخدش منه التحري في قبول الحديث وكان ده دأبهم في طلب العلم في تعليم العلم الامام مالك الامام النووي يقول في مقدمة المجموع كانوا لا يعلمون احدا العلم حتى يمتحنوا أدبه وخلقه سنين حتى يمتحنوا أدبه وخلقه إيه؟ سنين مش اي حد كده كان محتاجين الادب والخلق تيجي ولد النهارده يقول لك عايز اتعلم طب اقعد هنا اذكر الله واتلو القران ختمه كل ثلاث ايام وقوم الليل وصوم يوم ويوم واعمل كذا واعمل كذا يتربى الاول يومين ثلاثة ويمشي ويقل أدب لا، ده ما عندوش علم ما أنا أروح أشوف العلم في حتة تانية ده لا لا حول ولا قوة إلا بالله لازم سنين عشان كده أنا مستعجل أقول الدرة المنقودة في إحياء معان من الإسلام مفقودة عشان أقول درة الأدب الأدب مع الع- مع ال- مع العلم ومع من تطلب منه نوع الأدب إزاي صلى على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مالك كان له تلميذ اسمه ابن القاسم مشهور من اكابر المالكيه الذين رووا المذهب ونافحوا عنه وحققوه ابن القاسم يقول صحبت الامام مالك فاخذت عنه الادب في ثمان عشرة سنة وتعلمت العلم في سنتين يبقى قعد مع الامام مالك كم عشرين سنة قعد 18 سنة يعلمه الادب وسنتين بس خلصت ادام اتعلم الادب الاول نعود مرة اخرى لنقول ان الامام مالك كان بيبص لايوب السختياني وما ياخدش عنه وبعدين قال فكنت ارمقه ولا اسمع منه غير انه كان اذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى ارحمه فلما رأيت منه ما رأيت وإجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنه قال لما شفته ان كل ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يبكي فقلت اذا كان هو كده يبقى مش ممكن يكذب عن النبي اخد منه الحديث بقى وقال مصعب ابن عبد الله كان مالك الامام مالك اذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه ينحني وي- و- و- ويصعب على الناس كده فقيل له يوما في ذلك فقال لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم عليّ لقد كنت أرى محمد بن المنكدر وكان سيد القراء لا تكاد تسأله عن حديث أبدا إلا بكى حتى نرحمه ولقد كنت أرى جعفر بن محمد كان كثير الدعابة والتبسم فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اصفر وما رأيته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة ولقد اختلفت إليه زمانا كنت بروح له كتير فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال إما مصليا وإما ذاكرا وإما يقرأ القرآن ولا يتكلم فيما لا يعنيه وكان من العباد العلماء الذين يخشون الله ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فينظر الى لونه كانه نزف منه الدم وشه يحمر كان الدم هينط من وشه صلى الله عليه وسلم وكان وجف ويجف لسانه في فمه هيبه منه لرسول الله ده كل الكلام ده كلام الإمام مالك يقول ولقد كنت آتي عامر ابن عبد الله بن الزبير فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى لا يبقى في عينيه دموع ولقد رأيت الزهري وكان من أهنأ الناس وأقربهم فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه ما عرفك ولا عرفته ولقد كنت آتي صفوان بن سليم وكان من المتعبدين المجتهدين فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه ويتركوه أما قتادة فكان إذا سمع الحديث أخذه العويل والزويل يبكي هو ده كان حالهم لما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم مش يقولوها بقى برأس مش يعملوها بقى غنوة لا كان هذا حالهم فالعلامة الرابعة أو الخامسة من علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحب النبي احب كل من انتسب اليه من ال بيته والصحابه والمهاجرين والانصار ويعادي من عاداهم يبقى لازم لما تحب النبي صلى الله عليه وسلم تحب ال البيت بس مش معنى تحب ال البيت يعني تحب القبور اللي بتعبد من دون الله لا نحن نحب سيدنا الحسين رضي الله عنه وسيدنا الحسن رضي الله عنه والسيدة فاطمة رضي الله عنها والسيدة زينب رضي الله عنها وهكذا وكل أمهات المؤمنين سيدة عائشة رضي الله عنها والسيدة صفية والسيدة حفصة رضي الله عنها والسيدة أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم نحن نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحب أصحابه ونخص بالحب من كان يحبهم مثل معاذ بن جبل كنت لسه في صلاة الفجر بنشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله لمعاذ والله إني لأحبك قلت يا بختك يا معاذ صح لا مش كفاية والله والله مش كفاية يا بختك دي منقبة أكتر من كده ولكن أنا لاحظت حاجة جميلة قوي في الحديث شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول معاذ أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدي بين كفيه ثم قال يا معاذ أما والله إني لأحبك يا الله برحمتك نستغيث اؤجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها كما حرمتنا من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا فلا تحرمنا منه يوم القيامة اللهم لا تحرمنا شفاعته اللهم لا تحرمنا منه في الجنة واجمع بيننا وبينه اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا نعم ده منقبة عظيمة لمعاذ ومنقبة لرسول الله شوف الرفق شوف الحنو شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنتهى الحنان والرقة بمنتهى الكرم كرم الأخلاق والتواضع بمنتهى خفض الجناح للمؤمنين يمسك ايد معاذ انتوا عارفين معاذ ده كان عنده كم سنة ساعتها كان عنده كم سنة 22 سنة 22 سنة والرسول ياخد ايده كده ويقول له والله اني لأحبك 22 سنة يا شباب شوف النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نحب معاذ لأن رسول الله يحبه ونحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحب الناس إليك قال عائشة قيل فمن الرجال قال أبوها فنحن نحبهما لذات السبب أيضا وكل الصحابة قال صلى الله عليه وسلم علامة الإيمان حب الأنصار وعلامة النفاق بغض الأنصار نعود إلى السبب السادس او العلامة السادسة من علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم بغض من ابغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاداة من عاداه ومجانبة من خالف سنته وابتدع في, في دينه واستثقل كل امر من اوامره وايضا معاداة ينبغي على المحب استثقال كل امر يخالف شريعته صلى الله عليه وسلم العلامة السادسة من علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم حب القرآن الذي أت السابعة معلش أصلا مرقم غلط العلامة السابعة من علامات حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حب القرآن الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم واهتدى به وتخلق به لما سئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن قال سهل بن عبد الله وعلامة حب الله حب القرآن وعلامة حب القرآن حب النبي وعلامة حب النبي صلى الله عليه وسلم حب السنة وعلامة حب السنة حب الآخرة وعلامة حب الآخرة بغض الدنيا وعلامة بغض الدنيا ألا ينشغل بها قلبه تاخد شوية العلامات دول تاني ها ناوي تأذن اتفضل علامة حب الله حب القرآن وعلامة حب القرآن حب النبي صلى الله عليه وسلم حب النبي صلى الله عليه وسلم وعلامة حب النبي صلى الله عليه وسلم حب السنة وعلامة حب السنة حب الآخرة وعلامة حب الآخرة بغض الدنيا وعلامة بغض الدنيا ألا يتعلق بها قلبه العلامة الثامنة من علامات حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم شفقتك على أمة النبي صلى الله عليه وسلم وسعيك في مصالحهم ودفع المضار عنهم وهذه ذكرناها في اللقاء الماضي العلامة التاسعة ومن علامة تمام محبة النبي صلى الله عليه وسلم زهد مدعيها مدعي المحبة في الدنيا وإيثاره الفقر على الغنى الحديث رواه الترمذي وقال حسن غريب وهو في السلسلة الصحيحة رقم 2827 أنا بقول لك الحديث ده لأنه حديث خطير فأردت أن يتوثق عندك صحته الشيخ الألباني صححه حديث رقم 27 28 2827 27 ايه 28 2700 2827 قال جاء رجل الى حديث ابي سعيد الخدري ان رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله والله اني لاحبك قال انظر ما تقول قال والله اني لاحبك فقال إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا فإن الفقر أسرع إلى من يحبني أسرع من ال... إلى الذي يحبني من السيل إلى منتهى إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا تجفاف يعني الفروة بتاعت الخروف المهرية يعني مش هيفضل عندك حاجة تنام عليها ولا تقعد عليها إلا هذه الفروة إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السهل إلى منتهاه فعلامة حب النبي صلى الله عليه وسلم أن تحب الفقر وأن تؤثره وألا تؤثر الدنيا هذه العلامات وننتقل إلى درس الليلة عندكم استعداد ربنا يهديك قلنا توبوا بقى من الأوانطة وإيه وإيه المشكلة طيب صلى على الرسول صلى عليه وعلى عليه الصلاة والسلام كنا ذكرنا فوائد من قصة أصحاب الأخدود وقفنا عند الفائدة السادسة السادسة وكانت أن خدمة المسلمين سبيل دعوة ونشر دين واستدللنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وذكرنا أن هذا لا ينافي بغض الكافرين فنحن نحب الخير للناس أجمعين ولكن خلي بالك من القضية دي لأنها خطيرة جدا الإحسان إلى الناس قد الله شاء فعل الورقة اللي أنا كاتب فيها تفسير قول الله تعالى وقولوا للناس حسنا نسيت أجيبها معايا وقولوا للناس حسنا قولوا للناس حسنا الإحسان إلى الناس جميعا ربنا أمر إن احنا نقول لإيه لإيه للناس مش للمؤمنين وقولوا لإيه للناس عشان كده انا اخطأت في التليفون مع بعض الناس اللي كنت ارد بعنف شوية فانا بعتذر الى كل من اسأت اليه او اغضبته ونسأل الله عز وجل ان يغفر لي ولكم وللمسلمين انا بعتذر واتوب الى الله من ذلك لكن السيد بعد هذه الآية تجعلك ترق تماما للناس انتوا عارفين غير المسلمين صارت اليوم معاملتهم مع المسلمين محمودة ويثنى عليها مكرا صح ولا لا مكرا هما بيمكروا تلاقي غير المسلم بيعمل يقول لك ده معاملة المش عارف ايه احسن من معاملة المسلم نعم بالمكر والدهاء هذا مطلوب من المسلم للمسلم اكثر قال تعالى في وصف الذين يحبون فسوف يأتي الله بقوم ايه يحبهم يحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين فالشاهد أننا نقول أن هذا الإحسان إلى الناس وحب الخير لهم ينبغي أن يظهر في الكلمة والبسمة ونبرة الصوت ورقة العبارة والرفق في الحديث والنصح الدائم وهذا لا ينافي بغض الكافرين وعداوتهم حال كفرهم وإنما تفعل هذا لإخراجهم من هذا الذي تكرهه وتبغضهم من أجله إلى ما تحبه لهم ينبغي أن نحب للناس والله نحن نحب للكفار أن يكونوا جميعا مسلمين صح ولا لا فكونهم يصيروا مسلمين ويدخلوا الجنة أحب إلينا من كونهم يظلوا على كفرهم ويعذبوا في نار جهنم ينبغي أن يكون ذلك عشان كده ربنا قال لموسى وأخوه هارون عليهما السلام فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى البعض خلي بالكم يا شباب هذه مسائل تحتاج الى علاج حاسم مع الشباب بعض الشباب يظن ان غرض الداعية اقامة الحجة على الناس ليستحقوا العذاب بيفكر ان هو لما يروح يقول لابوه التلفزيون حرام ان لما يروح يقول لاخته ان النقاب فرض وان اللي مش محجبة هتروح جهنم يعني بيقول انا قلت لكم عملت اللي عليا وغوروا في جهنم بقى لا انا بقول ينبغي ان نتعامل مع الناس معاملة الطبيب مع المريض فالطبيب لا يكره المريض وانما يكره المرض الطبيب لا يحارب المريض اقعد يا اقعد يا اقعد يا الطبيب لا يحارب المريض وإنما يحارب المرض فالطبيب يحارب المرض انتبهت فينبغي أن تنتبه إلى هذا إنك لما تيجي تدعي حد مش هدفك أنا قلت لك بقى عشان لما تيجي قدام ربنا بتقول ما اعرفش أديك عرفت أهو أنا بقيم عليك الحجة عشان تروح جهنم براحتك لا مش كده مش كده مش دي سبيل الدعوة لا عشان كده تلاقي الناس دي اللي همهم إقامة الحجة ليدخلوا الناس النار تجدها الطريقة باينة في الاهتمام بأصدار بإصدار الأحكام فلان مشرك فلان منافق فلان كافر فلان مبتدع لا مش همنا إصدار الأحكام شوفوا النبي محمد نصلي عليه صلى الله عليه وسلم في قصة سمامة ابن أسال عارفينها كلكم طبعا حافظينها مش كده ولا أقول قول طب صلي على الرسول صلي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل سرية انت عارف ايه الفرق بين السرية والغزوة واديك خمسة جنيه طلعت عشرة لا انا سألت واحد معين سألت واحد معين حضرتك اه بس راحت عليك العشرة جنيه الغزوة اللي يقودها الرسول صلى الله عليه وسلم لكن جزاك الله خير احسنت هو اتلخبط بس من هول المفاجأة بس قص العشرة جنيه معلش صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ان الغزوة التي يقودها رسول الله صلى الله عليه وسلم السرية التي يبحث عليها احدا من اصحابه ارسل سرية فلم يدركوا هؤلاء الكفار الذين ذهبوا اليه وجدوا سمامة بن اسال على في, في تجارة له اسروه واتوا به الرسول ربطه في المسجد الرسول ايه ربطه في المسجد في سارية من سواري المسجد الموضوع ده ممكن ياخد معانا لحد بكرة لكن مش مشكلة اهي كله منفعة العلماء يتكلموا في قضية نجاسة الكافر إنما المشركون نجس طب المشرك نجس نجاسة عينية ولا نجاسة معنوية ما تتسرعش ما تتسرعش طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم استدلوا بهذا الحديث على انها نجاسة معنوية لانه لو نجس ما كانش الرسول ربطه في المسجد ومعلوم ان كانت بتأتيه الوفود وهم على على الشرك ويجلسهم ويستقبلهم في المسجد فقالوا ان نجاسة المشرك نجاسة معنوية نجاسة قلب يعني بدليل ان عرقه مش نجس بدليل ان عرقه ايه مش نجس لان بلاش نتوسع في المسألة لكن خلاصة الكلام ان الم... الرسول لما ربطوا في المسجد ربطوا ليه دي مهمة جدا في موضوع فن الدعوة ان يرى الناس القدوة ان يرى الناس القدوة النهاردة اللي مضيع الناس انهم بيفتقدوا بيفتقدوا القدوة يقول لك زي مين كده يفتقدوا القدوة لان بعض الملتزمين والله انا بحبكم في الله كل اخ مسلم موحد انا احبه في الله بحبه في الله بحبكم والله لكن بقول ان بعض الاخوة اساءوا للاسلام نفروا عن الاسلام صدوا عن سبيل الله بتصرفاتهم ان واحد يجيب اخ ملتحي عشان يدهن له الشقة يوم الاخ ما يدهنهاش كويس بس السنية حرامية ان هو مثلا يركب مع واحد مش عارف ايه التعاملات والاحتكاكات هي اللي خلت الناس تاخد فكرة وحشة عن الملتزمين نحن نقول ليس احد من البشر حجة على الشرع بل الشرع حجة على الجميع دايما اخت نقول لها البسي النقاب تقول لك منقبات طب ما في منقبات بي... مالكيش دعوة بفيه البسي انت وورينا النموذج الصالح ورينا الصح عايزين نشوف انت بقى هتيجي ملتزمة صح ازاي ماشي فالشاهد ان رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم ربطه في المسجد عشان يشوف الصلاة ويسمع الأذان ويشوف حب المسلمين بعضهم لبعض وحب المسلمين للنبي ويسمع كلام النبي الرسول كان بيعدي عليه ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم يعدي على سمامة بن أسال يقول كيف أصبحت يا سمامة فيقول سمامة إن تقتل إن إن تعفو إن تقتل تقتل ذا دم وإن تعفو تعفو عن كريم وإن تطلب المال تعطى قال له إيه؟ قال له لو أنت هتقتلني أنا راجل والقتل للرجالة إن تقتل تقتل إيه؟ ذا دم مش هتقتل برغوت هتقتل راجل وإن تعفو تعفو عن كريم أنا راجل كريم أقدر العفو اللي أنت عفوته وإن تطلب المال عايز فلوس نجيب لك فلوس اللي أنت عايزها فكان يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإطعامه فحلبوا له شاة فشربها وقيل شبعت قال لا بعد قال حلبوا له الأخرى شرب الثانية شبعت قال لا بعد الثالثة الرابعة الخامسة السادسة سبعة شرب سبعة شياه سبعة ثلاث أيام على هذا ثلاثة أيام فلما كان في اليوم الثالث قال صلى الله عليه وسلم حلوه انطلق عفونا عنك فخرج حتى خرج من المسجد وأتى الصحراء ثم عاد فقال يا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرضيش يسلم عشان ما حدش يقول انه اسلم عشان ايه عشان يسيبوه خوفا من القتل رجل كان فعلا ذا دم عنده دم نعم رجل يفقه يفهم شاهد ان سمامة بن اسال الرسول ربطه في المسجد ليرى المسلمين والاحسان الذي احسن اليه فالشاهد خلاصة الكلام اثر الاحسان في الدعوة الى الله لا ريب فيه سبيل السنة البذل والعطاء حب الخير العاجل والآجل لبني البشر الفائدة السابعة إثبات الكرامات الغلام عنده سبعة تمن تسع سنين صح يشيل حصواية من الأرض طوبة ويحدف بها الدابة الدابة تقتل تقتل رغم أنها كانت سدت على الناس طريقهم فهذا يستدل به علماء أهل السنة على إثبات الكرامات شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الثالث صفحة 156 المجلد الثالث صفحة 156 من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء ونحن أهل السنة والجماعة اللهم اجعلنا منهم يا رب إذا اتفقنا مع الصوفية وغيرهم في تسمية الأولياء فإننا لا نعتقد غير اعتقادهم فإنهم يثبتون الولاية لأشخاص بعينهم ونحن نقول الولاية لكل موحد لكل موحد قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فكل مؤمن تقي فهو ولي بل بعض علمائنا ومعلمينا رحمهم الله تعالى كان يقول أن كل مسلم إما أن يكون وليا للرحمن أو وليا للشيطان فاللي ما يبقاش ولي لله يبقى ايه وليست لكننا نذكر هنا المعنى الأخص يعني الدرجة العالية من الإسلام بعد الإيمان مع الإحسان درجة عالية ده يبقى إيه ولي وهذه مش خاصة لأصحاب العمائم الخضراء ولا المرقعات الزرقاء ولا الصوامع والبيع ولا المساجد ذات القبور والشواهد والمشاهد ولا الموالد ولا الذين أخذوا العهد والخلافة والولاية لا كل مؤمن موحد تقي فهو ولي قد يجري الله على يديه كرامة ابن الشيخ الإسلام تيمية بيقول ايه يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات ما هو معلوم مشهود بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال شيخ الإسلام في المجلد 11 صفحة 275 في المجلد 11 صفحة 275 وكرامات أولياء الله إنما حصلت ببركة اتباع النبي فهي في الحقيقة الكرامات تدخل في معجزات الرسول طيب اسمح لي فصل عقيدة أهل السنة والجماعة تدل على أن خوارق العادات تنقسم ثلاثة أقسام المعجزة والكرامة والحال الشيطاني المعجزة وايه والكرامة والايه والحال الشيطاني المعجزة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم تعريف المعجزة كده احفظ هي ما يجريه الله على ايدي الانبياء والرسل ليؤمن بهم الناس قال رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم ما من رسول بعث قبلي إلا أوتي ما على مثله آمن البشر فسيدنا نوح أو سيدنا إبراهيم سيدنا نوح الأول نوح عليه السلام أعطي معجزة الإيه؟ السفينة إنها كانت بتجري على على على التراب في الرمل كأنها ماشية في مية مواتير جت منين دي بقى؟ دي رباني رباني ابراهيم القي في النار وخرج سليما موسى عليه السلام كان معاه ايات كتير بقى تسعة منها الحصى اللي تبقى هيا او ثعبان يضرب بها البحر ينفلق يضرب بها الحجر يطلع ميه يده كان بيضاء للناظرين عيسى يبرئ الاكمه والابرص ويحيي الموت نبينا باذن الله طبعا باذن الله احسنتم لا موحدين يا ولا جزاكم الله خيرا صلى الله على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا ال- اما رسولنا صلى الله عليه وسلم فمعجزاته اكثر من ان تحصى اعظمها القرآن القرآن الكريم ومثل انشقاق القمر تسبيح الحصى في كفه ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم مسك شوية حصو في ايده كده فسمعوا الحصى سمعنا لغط الحصى بالتسبيح في كف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وايضا اتيان الشجر اليه الرسول كان ماشي ويحدث اعراب في النبوة رفضوا فقال لهم ايه رأيكم الشجرة دي تشهد لي فاشار اليها فاتت الشجرة فقال لها تشهدين اني رسول الله قالت اشهد انك رسول الله فاشار اليها فعادت الى مكانها ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم واحد دلوقتي يقول لي اه انا بقى مش مصدق الحتة دي مش مصدق نقول له اذا ثبت بالاحاديث الصحيحة لازمك ان تصدق ولكن هذه المعجزة لم تصنع لك بل صنعت لمن رآها صنعت لمن ايه رآها مش ليك انت انت ليك القرآن اهو بين ايديك ولكن هذه المعجزات كلها حصلت وايضا من معجزات النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم اخباره بما سيكون من بعده اخبر ولا ما اخبرش بحاجات كتير جدا جدا منها اللي احنا بنشوفه النهارده في ايامنا بعينينا ومن معجزاته تكثير الطعام القليل ونبع الماء من بين اصابعه وهنا بلاش الفايده دي خليها للسنه الجايه ان شاء الله فالمقصود انه تسبيح الحق ايضا تكثير الطعام وأش- واشباع الناس وتكثير الماء كما في غزوة خيبر مما زادت ماء الع- الجند كلهم الجيش كله توضأ منها ولم تنقص ولم تنقص شيئا ونبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم وأيضا رده لعين أبي قتادة أبو قتادة لما ضرب بالسيف فسالت عينه فأمسكها في يده ثم رجع بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عيني عيني فتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لصق عينه بريقه بريق النبي فعادت احسن من الاولى صلى الله عليه وآله وسلم ولما ارسل محمد بن مسلمة لقتل كعب بن الاشرف وقع وانكسرت رجله فمسحها رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرئت رجله صلى الله عليه وآله وسلم ده كله من كلام شيخ الاسلام تيمية انصحك ان ترجع الى المجلد 11 صفحة 275 صفحة 275 قال ومثل هذا كثير ده شيخ الاسلام ابن تيميه وقد جمعت نحو ألف معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه هي المعجزات النوع الثاني كرامات الأولياء ما يجريه الله على يد الولي وشرطه الإيمان والتقوى ودي كتير جدا جدا جدا لا تعد ولا تحصى الكرامات للأولياء ابتداء من الصحابة أسيد بن حضير كان بيقرأ في المربد ويحيى ابنه جالس فنزلت ظل من السماء الملائكة تنزلت دي معجزة ولا لا أيوة ما اسمهاش معجزة بقى اسمها ايه كرامة عباد بن بش وأسيد بن حضير كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة خرج من عنده في ليلة مظلمة فأضاء لهما نور مثل طرف الصوت حتى افترقا فافترق النور معهما حتى دخل بيوتهما الحديث صحيح البخاري خرجوا بالليل من عند النبي ما تصلي عليه دنيا ضلمة ما كانش فيه كهرباء على ايامها ولا عواميد نور ما كانش فيه كشافات يبقى ربنا ارسل لهم ضوء زي طرف السيف وهم ماشيين مع بعض منور لهم الد- الدنيا ال- الارض لحد ما جم يفترقوا داخل في شارع كده وداخل في شارع يمين وداخل في شارع شمال افترق النور بقى ده مع نور وده مع نور لحد ما دخلوا البيت ايضا قصة ابو بكر الصديق في الصحيحين متفق عليه لما ذهب الى بيته بثلاثة اضياف راح وقال لزوجته عندكم اكل قالت له انما طعام يكفيك او رجل معك فقال ضعيه والله يبارك فاخذه ودعا الله بالبركه فجعل اضيافه لا ياكلون لقمه الا ربى من اسفلها اكبر منها حطوا لهم طبق فته وهم ثلاثة كل ما واحد يشيل معلقة ما كانوش بياكلوا بالملعقة طبعا يعني ها كل واحد ما يشيل لقمة يطلع من تحتنا لقمتين يشيل لقمة يطلع لقمتين يشيل لقمة لحد ما شبعوا ولم ينقص الطبق شيئا والحديث كما ذكرت في الصحيحين في الصحيحين آه ايضا قصة آه خبيب بن عدي كان اسيرا عند المشركين وكان المشركين في كرب وشدة ورؤي وهو يأكل قطفا من عنب وليس في مكة يومئذ ثمرة والحديث ايضا في صحيح البخاري ام ايمن عارفين ام ايمن كان شغلتها ايه دي حاضنة رسول الله يعني اللي احنا بنقول عليها في عصرنا الدادة المربية مش مش المرضعة المرضعة كانت حليمة السعدية لكن ام ايمن المربية حاضنة حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت مهاجرة وليس معها زاد ولا ماء كادت تموت من العطش فلما كانت صائمة سبحان الملك خارجة مسافرة امرأة لوحديها مسافة 600 كيلو من مكة والمدينة 10 ايام بلياليهم مش وكانت صايمة في عز الحر فلما كان وقت الفطر سمعت حسا احلى رأسها سمعت حد بيقول كده سمعت حسا اعلى رأسها فرفعت رأسها فإذا هو دلو معلق فشربت حتى رويت وما عطشت بقية عمرها أيضا سنينة سفينة غير غير قصة سنينة سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا فلقيه أسد فقال سفينة أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني فمشى معه الأسد حتى أوصله مقصده الأسد فضل ماشي معاه لحد ما إيه وصله مطرح ما هو عايز البراء بن مالك كان إذا أقسم على الله أبره أقول لك قصة سعد بن أبي وقاص قصة خالد بن الوليد عمر بن الخطاب لما قال يا سارية الجبل قصة زنيرة التي استشهدت في سبيل الإسلام سعيد بن زيد الحلاء بن الحضرمي أبي مسلم الخولاني عامر بن عبد قيس الحسن البصري إلى آخره أسوق لك مئات من هذه الكرامات نثبتها وهذه الكرامات بخلاف الحال الثالث الأحوال الشيطانية الأحوال الايه الشيطانية الأحوال الشيطانية إنك ممكن تبقى قاعد في المولد وتلاقي واحد منهم طار في الهواء ويتمشى كده في الهواء من فوق رؤوس الجميع وينزل تاني تقول الله أكبر كرامات لا هنا نفرق فإن الكرامة لا تكون إلا لصاحب سنة قال الإمام الشافعي إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تشهدوا له حتى تقيسوا عمله على الكتاب والسنة يبقى القضية مش قضية الطيران ولا قضية انك انت تقول له يا سلام على العنب بتاع النبي اللي كان في الجنة صلى الله عليه وسلم يقول لك زي ده ويروح مديك قطف عنب وهو قاعد ممكن الشيطان يجيبوا له من اي فكهاني بتاع عنب مستورد وانت ما انتش ده انت عرفك نعم سل شياطين فلا بد ان نفرق بين حال الولي وما يقع من السحرة والكهان قال الله قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون فمعجزات الأنبياء لا يقدر على جنسها السحرة والمشعوذون قال تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما وما يستطيعون فخلي بالك هناك فرق بين معجزة النبي وبين الأفعال اللي بيفعلها السحرة والكهنة والعرافين الدليف الدليف أقول لك أنا تصلي اللهم صل على نبي محمد وآله أن السحرة كانوا بيرموا حب... فألقوا حبالهم وإيه وعصيهم وخيل إليه من سحرهم أنها تسعى يبقى هم لما ألقوا الحبال والعصي بقت بقت سحابين في عيني البشر لكن في الحقيقة هي ايه مش سحابين ده هم سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس لكن القضية في الأصل هناك مش كده لما سيدنا موسى ألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يفكون انت عارف السحرة ألقي السحرة ساجدين ليه عشان قالوا لا ده ما سحرش عينينا دي فعلا بقت بقت حية انت فهمت ولا لا السحرة ساعة سيدنا موسى ما ألقى العصا بقت حية السحرة عملوا كده ها لا دي حية بجد كده محدش يعملها الا ربنا راحوا راجعين ساجدين لكن الناس كانوا شايفين ان دي حية ودي ودي حية عشان كده ذكروا في جريدة الاهرام ان كان في جماعة مش عارف في بلد ايه آه مش عارف في في في في, في اندونيسيا او حاجة زي كده سحرة بيجوا في يوم من الايام ويعملوا سحر ان واحد يروح جايب يروح باخخ ميه او حاجه زي كده تبقى حبل ويروح طالع الحبل ده طرفه هنا وطرفه هنا مش مربوطين في حاجه حبل في الهواء ويروح هو طالع ايه يتمشى على الحبل كده رايح جاي والناس يخليهم بقى يكفروا بالله ويؤمنوا بهؤلاء السحرة فراح لهم واحد قال لهم طب هاتوا لنا كاميرات فيديو وتلفزيون وانقلوا لنا الصورة دي على الهواء فعلا السحرة واقفين والناس بيتفرجوا والتلفزيون بيصور مفيش حاجة التلفزيون صور لقوا ايه مفيش حاجة في الهواء خالص يبقى ايه اللي حصل سحروا على الناس ففعل الساحر تهيؤات وتخيلات ده اللي يقدر عليه لكن ما بيعملش حاجة حقيقية عشان كده فعلا لو جبت ساحر والساحر يصور وصورته بالتلفزيون بكاميرا فيديو او صورته بكاميرا الفورية دي هتلاقي الهواء مفيش حاجة ده اللي حصل مش سحروا الهواء ده سحروا اعين فخلوا الناس يشوفوا حاجة مش موجودة هي دي المشكلة طب تعمل ايه واحد فعلا قدام عينيك طلع في الهواء وماشي اقرأ آية الكرسي يروح واقع على طول تنكسر رقبته اكيد مجربة اكيد مجربة ساعة ما تقرأ آية الكرسي لازم يقع على طول اللي بيمشي في الهوا ده او اللي بي مش عارف يجيب لك مش عارف ايه ساعتها هيتلخبط ويخاف ويقول لك كده انا هتحرق ودي حصلت في وقائع مشهودة الشاهد يا شباب ان قضية الكرامات محتاجة مننا البسط زيادة شوية في قضية طيب يجي لك واحد عاصي مدخن يقول لك انا كنت نايم امبارح وشفت النبي في المنام صلى الله عليه وسلم والرسول قال ان الشيطان لا يتمثل به من رآني في المنام فقد رآني حق يبقى الراجل ده شاف النبي ولا ما شافوش لا نقول له اوصف لنا اللي انت شفته يقول لك شفت نور لا ده بيضحك عليك الشيطان بقى لازم لما يوصف يوصف مين يوصف صورة النبي فعلا صلى الله عليه وسلم ان عليه عينيه لونها كذا وحواجبه شكلها كذا وخدوده شكلها كذا وشفتاه شكلهم كذا وشعره شكله كذا وصدره شكله كذا وايديه وضعها كذا لما يوصف لنا النبي صح يبقى ايه يبقى شاف النبي يبقى شاف النبي صلى الله عليه وسلم لان من رآني في المنام فقد رآني حقا لكن هنقول ان راجل بيشوف النبي كل ليلة معنى كده ان هو ولي اه طب ده ينفعنا ولا يضرنا لا ينفعنا ولا يضرنا ربنا قال الا ان اولياء الله لا خوف عليهم لا خوف ايه عليهم هم مش علينا احنا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون طيب لو الولي ده جاب لنا شرع قال لنا يا جماعة انا شفت النبي في المنام صلى الله عليه وسلم والنبي بيقول لكم اعملوا لي مولد نسمع كلامه آه الكرامة شيء يكرمه الله به ليس سببا لجواز سؤالهم وطلب قضاء الحاجات منهم على الغيب لأن هذا المقام مقام الإلهام لأن هذا المقام مقام الإلهام أو الكشف في حق الولي لا يستلزم عصمته ده الضابط الثاني الضابط الأولاني ما نطلبش منه حاجة الضابط الثاني ليس بمعصوم بل قد يحتمل الخطأ والصواب سيد الملهمين عمر بن الخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا مت... تطلب منه يدعي وهو حي قبل ما يموت سيد الملهمين عمر الرسول صلى الله عليه وسلم قال في, في كل أمة محدثون فإن يكن في أمتي أحد فإيه عمر منهم ورغم ذلك أخطأ يوم الحديبية وكان ما حدثته به نفسه وسوسة عشان كده كان طول عمره خايف ويروح يسأل أسماني لك رسول الله يعني في المنافقين كان دايما يتصدق ويعمل اعمال عشان العمل اللي عمله يوم صلح الحديبيه لما قال للرسول ألسنا على الحق وهم على الباطل لما نرضى بالدنية في ديننا أهو ملهم أهو ومع ذلك أخطأ فالإلهام والكشف والرؤى ليس حجة شرعية يصح العمل بها لكن قد يستأنس بها ووقوع الخوارق للعادات لأحد من الأولياء لا يعني عصمته أو صحة كل ما يقوله فلا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر لقاء القادم بإذن الله تعالى إن شاء الله وقدر مع كلمة مهمة جدا جدا نفسي أقف معها من زمان وهي قول الراهب للغلام أنت ال... أي بني أنت اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى هي دي ثلاث كلمات اي بني واثنين انت اليوم افضل مني ثلاثة وانك ستبتلى نقف معها الاثنين القادم ان شاء الله وقدر اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم وصلى الله على النبي محمد وجزاكم الله خيرا واسف على التطويل والحمد لله رب العالمين
يسرنا أن نترككم معه لك هذا الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والساعة حق والنبيون حق والجنة حق والنار حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك حاكمنا وإليك خاصمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلمنا وما أنت أعلم به منا لا إله إلا أنت ذو الفضل العظيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد كله لا باسط لما قبضت ولا قابض لما بسطت ولا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا مضل لمن هديت ولا هادي لمن أضللت اللهم لك الحمد كله اللهم لك الحمد كله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد كله لا إله إلا أنت سبحانك ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعال بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صدق الله العظيم التواب الرحيم الوهاب الذي خضعت لعظمته الرقاب ولانت لقدرته الصعاب واستدلت على حكمته بصنعته أولي الألباب رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب صدق من اتخذته وكيلا صدق من حسبي به كفيلا صدق الهادي إليه سبيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين ولما ألزم وأوجب غير جاحدين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى أبويه آدم وإبراهيم وعلى إخوانه من النبيين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى التابعين وتابع التابعين وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا